مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أنا كنت زمان اديتكم تأمل في المزمور الأول وتأمل في المزمور الثالث لكن ما خدناش المزمور الثاني فناخد دلوقتي المزمور الثاني أوله لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفه بيستغرب داوود في المزمور ويقول لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه عجيب أن البشر يقومون ضد خالقهم يتآمرون على الله نفسه يتآمرون على الله الذي أعطاهم الوجود أعطاهم الوجود وأعطاهم العقل الذي يفكرون به في التآمر واعطاهم القوه التي يحاربونه بها نوع من خيانه الانسان لله عشان كده داوود مستغرب ازاي يحصل كده ازاي يحصل كده لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل كلهم قاموا على الرب وعلى مسيحه نقطع اغلالهما ونطرح عنا نيرهما بشريه ثائره على خالقها عداوه لله خناقه مع ربنا طبيعه الانسان الذي يثور على الله يكره ربنا يشتم في ربنا يجدف على ربنا يحتقر وصايا الله يحتقر كلامه يقول لك ايه ربنا ده هو موجود فين يجدف على الله ينكر وجود الله يبغض الله يكره ربنا يظلم ربنا يظلمه ان سقط يقول ربنا سقط وهو اللي ما ذاكرش ان عي يقول ربنا عياني وهو اللي ما خدش وسائل الصحه واهمل في صحته ان بيته طلع وحش وفي خناقات في البيت يقول ايه يا رب حاططني في بيت زي ده ليه ان سواق سكران داسه يقول له ليه يا رب توقعني في حادثه طب هو ربنا ماله بالراجل السكران يعني لو حدث اصابه ضرر من نفسه ينسبه الى الله اصابه ضرر من الناس الاشرار ينسبه الى الله ظلم لله بشريه بتتامر على ربنا وتقف ضده وتظلمه وتدعي عليه بالباطل لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل لان فعلا ده كلام باطل اتهامات باطله بيتهموا بها الله انسان يتمرد لربنا مش عايز محبته مش عايز وصاياه مش عايز الشريعه بتاعته مش عايز الكنيسه بتاعتك مش عايز اسرارك مش عايز اعتراف مش عايز اسس مش عايز حاجه ابدا زي واحد عايزه تتطلق من جوزها مش عايزه اهو واحد عايز يتطلق من ربنا ليه يا حبيبي لماذا تتفكر بالباطل لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل يا ما يجي انسان ويقول انا عايز اعرف ليه ربنا مضطهدني حبيبي ربنا ما بيضطهدكش ابدا وما بيضطهدش حد لكن دايما احنا نظلم ربنا لهذا داوود بيتكلم بعباره استعجاب لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل قامت ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه داوود وجد ان الذين يبغضون الله يبغضونه بلا سبب عشان كده مستعجب بلا سبب الله لم يصنع الا خيرا في البشر والناس ابغضوه بلا سبب يعني لما نفكر في ادم وحواء لماذا كسروا وصايا ربنا وعصوه وانضموا للحية بلا سبب ايه اللي عمله ربنا في حواء وآدم الناس الوجوديين يفتكروا ان وجود الله بيلغي وجودهم هم فيقولوا الافضل ان ربنا لا يوجد لكي نوجد نحن قام هؤلاء وتآمروا على الله بالباطل لماذا ارتجت الامم وفي ساعات بيكون سبب الهياج على الله كبرياء الانسان او شهوات الانسان كبرياء الانسان زي ادم وحواء اللي عايزين يصيروا مثل الله عارفين الخير والشر زي ربنا تصيران مثل الله او زي الشيطان نفسه الشيطان ان اصعد الى علو السماء واصير مثل العلي ابقى زي ربنا كبرياء او زي الناس بتوع برج بابل عايزين يطلعوا ويبقوا فوق ويتحدوا الله احيانا يكون السبب مش ربنا وانما كبرياء الانسان واحيانا يكون السبب شهوات الانسان واحد بيحب غير ربنا له شهوات ويشعر ان وصايا الله واقفه ضد شهواته فيزعل من ربنا ويزعل من وصاياه ويزعل من الكنيسه ويزعل من الدنيا دي كلها وايه السبب السبب فيه هو وساعات يكون السبب الجهل يعني الواحد بجهل بيفتكر ان ربنا السبب في كل مصايبه بجهل واحد ابوه مات ولا امه ماتت يروح زعلان من ربنا ليه خد امي طب ده احنا لو سيبنا كل الامهات على الارض من ايام امنا حواء لغايه دلوقتي ما مشيوش مش معقول العالم هيفضل كده لازم جيل يمضي وجيل يجي لازم لازم ناس يموتوا وناس يتولدوا مش معقول ابدا هيقعدوا الناس على الارض كده نعمل زعلة مع ربنا وجايز يكون اللي ماتت دي راحت لحالة أفضل وهي مبسوطة ومع ذلك أنت زعلان على الأرض هي مستريحة وأنت متنكد وزعلة مع ربنا زعلة مع ربنا يبقى اللي بيزعل مع ربنا ساعات بسبب كبريائه وساعات بسبب جهله وساعات بسبب شهواته وساعات بسبب عدم محبة مفيش علاقة مفيش علاقة بينه وبين ربنا تخليه يحب ربنا لم يزق الله لم يجربه في حياته لذلك بينه وبين ربنا زعل فداود بيقول لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب الباطل حكاية ارتجت الأمم معناها الأمم في عداوتها لله فقدت سلامها ارتجت لما اتولد المسيح ارتج هيرودس وارتجت المدينه كلها وقال لهم هاتوا لي الكتبه هاتوا لي العلماء هاتوا لي الفقهاء هاتوا لي الناس اللي يفهموا في الدين ايه اللي حاصل ارتج كله فقدوا سلامه هيرودس فقد سلامه وخاف وابتدى يدبر مشاكل الانسان اللي عايش في سلام وفي هدوء لا يمكن يرتج لا من الداخل ولا من الخارج مبسوط لكن الناس اللي وقفوا ضد ربنا ارتجت الامم ارتجت البلاد التي الحدت عملت انقلابات وعملت رجه ووقفت ضد ربنا ارتجت فقدت سلامها ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح ابتدوا يتآمروا على ربنا مثلما تآمر هيرودس وبيلاطس ورؤساء اليهود وشيوخ الشعب تآمروا على الرب وعلى مسيحه يقول لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما الرب ومسيحه دول نقطع أغلالهما يعني ايه نقطع أغلالهما يعني شاعرين ان العلاقه مع ربنا اغلال ونير وربط وقيود اللي عايش مع ربنا ده مقيد شعر انه مقيد ودي اغلال ونير وربط وقيود ليه يا حبيبي انا عايز امشي على حريتي كده اعمل زي ما انا عايز طب ما تضر روحك وتضيع نفسك انا عايز اعمل زي ما انا عايز المسيح ده نير رباط أغلال قيود سلاسل ربطاني طب ربطك لإيه؟ ربطك للقداسة وربطك للفضيلة وربطك للحياة الطيبة مش عايز اتربط بالحياة الطيبة ولا بالفضيلة عايز امشي على مزاجي كل الناس اللي بيكرهوا ربنا فاكرين ان ربنا ربط واغلال وقيود ونير والمسيح يقول لان نيري هين وحملي خفيف مين اللي بيجدوا نير المسيح هين وحمله خفيف دول الناس اللي ذاقوا حلاوة ربنا لكن اللي ما دقوش حلاوته فاكرين ان ربنا ده قيود نأجلها الحكاية دي بعدين دي تخلينا نفهم ما معنى الحرية قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه مسيحه مش بس المسيح اللي هو المسيح إلهنا لا كانوا مسحاء الرب اللي هم الملوك اللي بيمسحهم ربنا زي ما شاول قيل عنه انه مسيح الرب وداوود قيل عنه انه مسيح الرب والرب تكلم عن مسحائه ولما صموئيل جه يرسم واحد من أولاد داوود قال هو ذا أراب أمام الرب مسيحه وداوود قال على شاول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب فدول تآمروا على الرب وعلى مسيحه الحاجة اللي تعزينا إن الناس اللي بيتآمروا علينا دول بيتآمروا على الرب في الأول مش علينا إحنا بيتآمروا على ربنا والناس الذين يعادون لا يعادوننا نحن انما يعادون الله اولا فهي على الرب وعلى مسيحه مهاجمه لله اولا عداوه لله اولا انسان بيعادي ربنا ولذلك يعادي مسيحه والله لا يترك مسحائه الرب بيدافع بيقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه يعني عملوا إيه ولا حاجة يقول لك الساكن في السماوات يضحك بهم ثورة في فنجان شوية عيال بيهيصوا وربنا باصص من السماء لقى العيال دول بيهيصوا زي ما لقى الناس اللي صاعدين على برج بابل وقاعدين طلوع طلوع عايزين يطلعوا لفوق قال لهم ايه دول بلبل ألسنتهم بصوا ما عرفوش وراحت الحكاية إيه الحكاية دي هيصة كبيرة ضد الرب وضد مسيحه ولكن قوة الله أقوى من كل مؤامرات البشر ومن كل أعمالهم الردية الساكن في السماوات يضحك بهم يستهزئ بقوته زي جولياط الجبار وقف ضد الرب وضد مسيحه قعد يجدف على ربنا ويجدف على مسحائه والساكن في السماوات يضحك بهم ضحك من طوله ومن عرضه ومن أسلحته ومن تجديفه ومن ادعائه للقوة وبص له داوود وقال له الساكن في السماوات يضحك بهم الساكن في السماوات يضحك بهم الرب يحبسك اليوم في يدي يحبسك في ايدي كده ايد داوود الصغنطوطه دي اللي, اللي, اللي قد كده قال له يحبسك في ايدي يا جبار يحبس الرب يحبسك اليوم في يدي الساكن في السماوات يضحك بهم ده احنا لما نقعد ندرس تاريخ المضطهدين ونهايتهم ديوقلديانوس الجبار اللي ملا الدنيا هيصه وتآمر على الرب وعلى مسيحه وأن نقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما انتهى أنه بقى مجنون وعزل من العرش إيه نهاية نيرون وإيه نهاية ديقلديانوس وإيه نهاية أريانوس إيه دي يعني جرى إيه الساكن في السماوات يضحك بهم كل ما تلاقي زوبعة كبيرة وهيصة و... بص كده وقول الساكن في السماوات يضحك بهم حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم ايه اللي انتوا فاكرين قاعدين نقطع اغلالهما ونطرح عنا نيرهما ده الانسان في غروره يفتكر انه هيهزم ربنا قال دول تآمروا على ربنا وعلى مسيحه وقالوا نقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما ناس واثقين من ذاتهم أزيد مما يجب وقادرين يقطعوا وقادرين يطرحوا وقادرين يفكوا النير غرور الإنسان لما يشعر بقوته يصيبه الغرور ويظن أنه يستطيع أن يعمل أشياء كثيرة حتى ضد ربنا حتى ضد ربنا قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه نقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما اوعى تكون من ضمن هؤلاء المتآمرين اللي عايز تقطع ربط الرب اللي بتربطك بالرب اعرف ان الرباط الذي يربطك بالرب هو الرباط يربطك بالحياة يربطك بالخلود يربطك بالسعادة وبالنعيم يربطك بالأبدية لما تقطع هذا الرباط بتقطع الفايدة اللي انت هتاخدها يعني انت لما تقطع الرباط اللي بيربطك بربنا انت استفدت ايه يعني ربنا انضر ايه ولا ربنا انضر بحاجة انت اللي انضريت مش ربنا انت اللي انضريت مش ربنا نقطع عنا اغلالهما ونطرح عنا نيرهما نكتفي بالجزء ده من المزمور ونكمله بعدين عشان المزمور ده طويل